أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان وشرفنا وكرمنا بإرساله إلينا أفضل خلقه إلينا وأفضلهم, وأفضلهم لديه سيدنا ونبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أحكام التجويد انتهينا بفضل الله تعالى في اللقاءات السابقة من الكلام على الصفات التي لها ضد وعملنا حلقة بفضل الله تعالى للمراجعة وهنبدأ اليوم بإذن الله تعالى وبحوله وبقوته في الكلام على الصفات التي لا ضد لها إيه هي الصفات التي لا ضد لها؟ الصفات التي لا ضد لها هم سبعة أول صفة الصفير وحروفها الصاد والزاي والسين الصفة اللي بعد كده القلقلة وحروفها قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال الصفة اللي بعد كده اللين وحروفها الواو والياء الصفة اللي بعد كده الانحراف وحروف الانحراف اللام والراء الصفة اللي بعد كده التكرير وليها حرف واحد وهو الراء الصفة اللي بعد كده التفشي وليها حرف واحد وهو الشين الصفة الأخيرة والسابعة وهي الاستطالة وليها حرف واحد وهو الضاد طيب الصفير هنبدأ على طول عشان نلحق ننتهي على الأقل من صفة الصفير وصفة القلقلة الصفير تعريف الصفير لغويا الصفير لغة هو حدة الصوت هو حدة الصوت الصفير اصطلاحا هو صوت زائد يشبه صوت الطائر يخرج من بين الشفتين عند النطق بإحدى حروفه خلاص عرفنا الصفير نتكلم عليه وبعد كده ناخد الصفة اللي بعد كده أول صفة بتقابلنا من الصفات التي لا ضد لها وإحنا بينا إن الصفات دي لازمة وقلنا لا ضد لها لأن في صفات قبل كده اتكلمنا عليها ليها ضد ذوات أضداد مش احنا قلنا الجهر وضده الهمس الرخاوة وضدها الشدة وبينهم التوسط وقلنا الاستعلاء وضده الاستفال وقلنا الإطباق وضده الانفتاح وقلنا الإذلاق وضده الإصمات صح؟ آه جينا بقى للصفات ال- الذاتية اللازمة اللي ملهاش ضد ودول سبعة أولهم الصفير ايه هو الصفير احنا قلنا الصفير تعريفه هو حده الصوت ده عند ايه عند اهل اللغه عند في الاصطلاح عند آه، علماء القران هو صوت زائد يشبه صوت الطائر يخرج بين الشفتين من بين الشفتين عند النطق باحدى حروفه طيب آه، نترجم الكلام ده طب سمعونا بقى الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احنا متفقين ان احنا البرنامج بتاعنا الاصل فيه التطبيق العملي صح قلنا ال- التعريفات وهنبتدي بقى نفك الايه المساله اولا صفه الصفير دي صفه من الصفات القويه يعني هي صفه قوه اه مش صفه ضعف لا مش صفه ضعف صفه لازمه صفه لازمه طيب قول لنا بقى ازاي التطبيق العملي ليها عارفين حضراتكم لما واحد بيصفر اه بيعمل ايه بيحصر الهواء في مكان ويقفل عليه ويطلعه من مكان ضيق مش انا لما- اما حد بيسافر بيعمل كده صح الصوت جاب اندفاع كل اللي عمل ايه ان انا قفلت عليه الحيز بتاعه وسبت م- مساحه بسيطه قوي يطلع منها الايه الصوت هو ده دي الصفه اللي موجوده في الايه في الصاد والزي والسين والعلماء قالوا ان الصفه دي بتشبه في صوتها صوت الطائر الطائر بيقول ايه ش- صح اه يبقى فيها شبه شبه لكن هي مش صوت طائر هي صوت بشر فبتشبه في صوتها صوت الايه الطائر يبقى انا عشان امكن الصفه دي محتاج ان انا اعمل مجهود لا محتاج ان انا امكن لمخرج الحرف بس لان صفه الصفير من الصفات التي تخرج في مخرج ثلاث- الثلاث حروف بس يعني صفه ماليش فيها تدخل طالما مكنت المخرج الحرف هتطلع هتطلع غير الصفه اللي هتجيلنا بعد كده صفه القلقله انا عشان افك المخرج لازم اعمل لازم انا اتحكم لكن الصفير ده لقوه موجود في الصاد والزاي والسين بس يبقى انا محتاج ان اعمل ايه محتاج ان امكن لصوت الصفي ل- لمخرج الز- الصاد والزاي والسين طب لو ما مكنتش يبقى ضيعت صفه الصفير طب نجيب الصاد كده أص ازاي أز السين أس الله ده الصفير باين قوي في الصاد أقوى وبعد كده بدأ يقل في الزاي وبعد كده قل في الايه في السين نقدر نقول كده ان الصفير عندنا ليه مراحل او مراتب اه نقول أقواه مع الصاد ليه لان الصاد فيها اطباق وفيها استعلاء وده بيخلي يعني دي صفات قوة بتخلي الصفير تبان قوته طب وازاي فيها صفة الجهر انقطاع النفس وده بيخلي الصفير أقوى من السين في ازاي طب السين أقل إيه صوت للصفير أو أقل قوة لصوت الصفير ده ليه لأن السين حروفها إيه ضعيفة فيها رخاء وجريان صوت وفيها همس جريان نفس فالصفير فيها أضعف شوية احنا قلنا اتفقنا ان الصفير صفة ايه صفة قوة طيب نقول تاني أص أز أس أص أز أس بس يبقى أنا محتاج أعمل إيه؟ أمكن لمخرج الثلاث حروف دول وهتكلم على مخرجهم بشكل سريع الثلاث حروف دول بيخرجوا منين؟ بيخرجوا من طرف اللسان طرف اللسان ده مع ما بين أطراف الثنايا العليا والسفلى أقرب للسفلى لساني بيبقى واخد الهيئة ديت لساني بيبقى واخد الهيئه ايه ديت طيب نجرب كده انا هقوله وقولوا ورايا كده وشوفوا اص هتلاقوا لسانكم عامل كده بس معمول بالشكل دوت ليه لان انا عندي هنا الاطباق لابد من الالتصاق مقدمه اللسان اص طب اجي عند ال... عند ال- ال- ازاي هرجع بقى انزل تاني كده هقول كده از السين اس هتلاقي لسانك مش في مكان واحد طب نجرب كده اص از اس هحس ان لساني بيتحرك بس حركه بسيطه جدا عشان كده قالوا ان الثلاث حروف دول بيخرجوا من مخرج واحد وهو طرف اللسان مع ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى اقرب للسفلى يبقى انا محتاج ان اعمل ايه امكن للمخرج طب مكنت المخرج يا شيخ يبقى الصفه هتطلع مظبوطه او مضبوطه طب لو ما كنتش المخرج لا الصفه مش هتطلع مظبوطه يبقى صفة الصفير بتحتاج مني ايه؟ تمكين للمخرج ودي صفة اللي طالما كنت المخرج يبقى تطلع مظبوطة مع الايه؟ مع الحرف. طيب اخش بقى على القلقلة لان القلقلة لنا كلام فيها كتير قوي. يعني الصفير يمكن مفيش كلام فيه لان انا ماليش فيه آه، تدخل آه، بارادتي آه، طالما كنت المخرج بتطلع الصفة. نخش على الصفة اللي بعد كده وهي صفة القلقلة. القلقلة لغة التحريك قلقلة الشيء عن حركته واصطلاحا هي صوت زائد يحدث في المخرج بعد ضغطه وسمي بذلك لأن اللسان يتقلقل بها عند النطق أولا ده تعريف من ضمن التعريفات لكن القرآن لها تعريفات كتير قوي من ضمن التعريفات هو هي اهتزاز في المخرج وبعض العلماء قال اضطراب في المخرج يحدث نتيجة وجود صفتي الشدة والجهر وبعضهم قال انفجار في المخرج طبعا المسميات دي كلها احنا عايزين يعني ايه نختار للقرآن ما يتناسب مع القرآن ومع عظمة القرآن يعني ما ينفعش اقول انفجار ما ينفعش اقول اضطراب نخليها اهتزاز واجمل ما سمعت في تعريفات القلقلة ما قاله الشيخ جلال الحنفي في كتاب التجويد والإلقاء الصوتي الشيخ بيقول صلوا على النبي طيب عليه الصلاة والسلام القلقلة هي عبارة عن ذيول صوتية لطيفة هي عبارة عن ذيول صوتية لطيفة ذيول صوتية لطيفة شوفوا التعريف جميل ازاي يبقى انا اقول اهتزاز ولا اقول اضطراب وانفجار ليه ما نخلي الامور بسيطه احنا بنتكلم على القران وبنتكلم على قواعد بتخدم القران فخلينا في التعريفات الايه الجميله هنقول ان التعريف ال- ال- يعني المستحب هو هي القلقله هي عباره عن آه، اهتزاز في المخرج طب ليه الاهتزاز احنا آه، عارفين ع- الاول حروف آه، القلقله ايه ما احنا لسه قايلها من شويه قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال كم حرف خمس حروف خمس حروف القاف والطاء والباء والجيم والدال خلاص الخمس حروف دول محتاج ان انا اعمل ايه محتاج ان انا اقلقلهم طب ليه اقلقلهم لان انا عندي فيهم حاجه اسمها في تيبس في المخرج يعني ايه تيبس في المخرج بلاش الكلام التقيل ده عمال تقول انفجار واضطراب وتيبس طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام تيبس في المخرج يعني ايه التصاق في المخرج المخرج بيتيبس بيلتصق ما ب- بحاول افك المخرج بيبقى صعب جدا ان أنا افك المخرج طب ده ليه لوجود صفتين يعني من القوة بمكان الشدة والجهر قول حضرتك كده وقولي حضرتك أق القاف وماشي الصوت كده هتلاقي ان ال- ال- الصوت انحبس بشكل قوي جدا وبقى فيه تيبس في المخرج أق مفيش مفيش خالص مفيش ما ينفعش ما ينفعش ان انا اطلع الصوت الا بعامل مساعد ايه هو انا عندي القاف تخرج منين من اقصى لسان مع ما يوليها مسافه الحنك بصوا كده ده ايه اقصى لسان مع ما يوليها مسافه الحنك لساني بيعمل كده بيلتصق كده طب انا عشان افك المخرج دوت هو المخرج خلاص تيبس التصق أق... اعمل ايه اعمل هزه للمخرج كده شوف انا عامل ايه اهي ده الاهتزاز اللي بيحصل لازم اهز المخرج كده عشان افكه وده اللي بيحصل في القلقله اقول اق بس وكده بقى كده خلاص عملت ايه خلصت ال- القلقله الحرف المقلقل خلصته من مخرجه الجيم أد منتصف اللسان مع ما يوليه من سقف الحنك أد مش راضيه تفك أد مش راضيه تفك لازم اعمل ايه هز المخرج أج الباء ات- من- بتاتي من ايه من اطباق الشفتين او التصاق الشفتين اب مفيش اب صح لازم هزه بسيطه كده الجيم آه الطاء او مفيش طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا او مفيش مش هتطلع لازم اقول او طاء الدال الدال أد نفس المخرج طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا أد د آه مجرد ما يهز المخرج وافكه يبقى انا كده ايه عملت ايه خلاص. ايه القلقله بقى هي الصوت اللي بينتج عن ايه عن فك المخرج طيب احنا بنسمع يا شيخ كتير ناس بتقول القلقله تتبع ما قبلها في الحركه يعني تاخد جزء من حركه ما قبلها يعني تمال لحركه ما قبلها وبعض الناس بيقول القلقلة ممالة للكسر على طول وبعض الناس بتقول القلقلة ممالة للفتح طيب نقول بأول قول الشيخ السمنودي الشيخ بيقول وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقا ولا تجعلها كالتي قبل تجملا أترجم؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ بيقول وقلقلة يعني الح... صفة القلقلة ميل إلى الفتح مطلقا ميل إلى الفتح على الإطلاق ولا تجعلها كالتي قبل تجملا يعني ما تخليهاش تت... تتجمل بحركة ما قبلها ده رأي الشيخ ورأي ده معتبر عليه رحمة الله الرأي ده معتبر ليه؟ لأن أنا نتيجة اهتزاز المخرج لازم يطلع معايا إيه؟ س- جزء من حركة بس في حاجه مهمه قوي لازم اعرفها انا لما باجي اعمل القلقله انا عايزكم تركزوا معايا جدا لان القلقله ديت هوريكم دلوقتي انها بتعمل مشاكل وبتغير معاني في القران بسبب التراخي في نطقها بس يعني ممكن اغير معنى في القران بسبب صفه اه هبين لكم دلوقتي ان شاء الله بس ركزوا معايا في اللي انا هقوله دوت لان ده مهم جدا الاصل في الحرف الساكن لان انا بقلقل ايه الحرف الساكن صح ولا ايه من قطب جد الاصل في الحرف الساكن انه يسكن تسكين ميت عارفين الميت الميت اللي لا حركة له لما اجي اسكن اي حرف المفروض انه يسكن تسكين ميت فالحرف المقلقل انا ب- ب- بسكنه تسكين ميت لكن هو نتيجه الاهتزاز بيتحرك معايا حركه بسيطه طيب جبت منين الكلام دوت قول ابو عمرو الداني وعمرو الداني ده اصل من اصول الاسانيد واخواننا معلم القران والمجازون يعرفوا كويس قوي مين هو ابو عمرو الداني بيقول يا ابو عمرو الداني بيقول حرف الساكن حقه أن يخلى من الحركات الثلاث ومن بعضهن الحرف الساكن حقه حقه علينا إيه الحرف الساكن أن يخلى من الحركات الثلاث يعني إيه يعني الحرف الساكن ما ياخدش حركة من الحركات الثلاث لأن لو تحرك يبقى إيه متحرك مش ساكن حقه أن يخلى من الحركات الثلاث ومن بعضهن حتى بعض الحركة مش عايزينه طب انا ليه بقول الكلام دوت عشان احنا هنحتاجه انا عندي بسكن تسكين ميت والحرف بي... والمقلقل بيمال سنه الى الفتح وده الراجح طب لو انا عملت اماله بقى اماله على الاماله اللي موجوده يبقى عملت حركه فتح كامله مش مصدقني والله ده اللي بيحصل وده هنشوف في اخر في اخر كلامي على القلقله هنشوف ان انا لو حركت الحرف المقلقل بالفتح وده بيقع فيه كتير من اخواننا بسبب ايه انه عايز يمكن القلقله يمكن لها ازاي فمهم قوي ان انا اسكن الحرف تسكين ايه تسكين ميت ومع الاهتزاز اللي بيحصل في المخرج اللي احنا شبهناه دلوقتي وبينا شكله بيعمل ازاي مع الاهتزاز ده بيتغ... بيتحرك معايا الحرف او بيمال الحرف الى الفتح ماله قليله يمال يعني بياخد ريحه الفتح وده طبيعي لان انا يعني سيبويه بيعلق على كلام ابو عمرو الداني يقول وانك ان رفعت لسانك عنه بصوت حركته يعني انت لو انت صوت الحرف ما انتهاش وانت سبت المخرج وخرجت من المخرج الحرف يتحرك منك الحرف لازم الصوت ينتهي في المخرج طب انا الصوت ما انتهاش لان انا لسه ما فكتش المخرج فاللي بيحصل معايا ان بيحصل فيه اماله بسيطه وده اللي بيحصل في القلقله طيب هل القلقله ليها مراتب اه القلقله ليها مراتب ايه هي مراتب القلقله من العلماء من قال ثلاثة ومنهم من قال أربعة طب اللي قال ثلاثة يا عم الشيخ قال إيه صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلى القلقلة مع المشدد الموقوف عليه طيب جميل و أوسط القلقلة مع الساكن الموقوف عليه سواء كان ساكن أصلي أو ساكن إيه عارض وأدنى القلقلة مع الساكن المتوسط القراءة سواء كان في آخر الكلمة أو في وسط الكلمة بس أنا وصلته بالقراءة الساكن الأصلي المتوسط القراءة دول ثلاثة طب اللي زاد زاد إيه قال والمتحرك فيه قلقلة وأنا بميل بصراحة للرأي اللي بيقولوا إن هم أربعة لان انا كده كده في شده و... و... وجهر انقطاع صوت وانقطاع نفس في الحرف المقلقل والصفتين دول لا ينفكوا عن الحرف باي حال من الاحوال في حال الحركه بقى فيه شيء من القلقله هي بسيطه جدا القلقله فيه لكن في قلقله طيب نبين بقى الكلام اللي حوالينا دوت صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام انا عندي الحرف المشدد الموقوف عليه زي ايه الحق القاف هنا ايه مشدده الحق الحق الحق في القرآن أما أقف عليها وأقول إيه الحق قالوا إن ده أعلى مراتب القلقلة ليه؟ قالوا لأننا بقف على المشدد والوقوف على المشدد بياخد زمن أما أقف على أي مشدد, أي مشدد في القرآن مش المقلقل بس أي مشدد في القرآن بوقف عليه بقف عليه بزمن الحرفين يعني بزود الزمن شوية فانا عشان ازود زمن شويه وانا حل حل تحقيق القلقله فده بيخلي القلقله قويه في اعلى مراتبها اقول الحق الحج وتب خلاص طيب الحرف الوحيد اللي ملوش قلقله وهو مشدد الطاء يبقى لما نيجي نتعامل مع الطاء في القران هيبقى ليه عندنا كام مرتبه على اللي بيقول اربعه هيبقوا ثلاثه بس لأن الطاء لا تشدد في آخر الكلمة وأنا بقف على الكلمة ما أقفش في نصها صح ولا إيه؟ فما فيش طاء في القرآن مشددة في آخر الكلمة لكن الأربع حروف التانيين فيهم اللي هي الجيم والقاف والدال والباء تمام طيب جيب لنا مثال للدال مثلا ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم بغيظهم ورد ادي دال مشدده اما افعل الاول ايه ورد طب الباء وتب طب القاف الحق الجيم الحج دي اعلى مراتب الايه القلقله طيب المرتبه اللي بعد كده الساكن الموقوف عليه هقف خلاص وهقطع القراءه بتاعتي مش هقطعها قطع كامل لكن هقف هقف وبعدين هصل بعد كده بمقطع تاني من الايه من الايه او ايه تانيه جديده واخر ال- ال- ال- ما وقفت عليه اخر كلمه وقفت عليها اخرها حرف الحرف القلقله فبسكنه لان احنا عندنا قاعده مهمه جدا نحفظها لا يبدا بساكن ولا يوقف على متحرك لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك ما ينفعش أبدأ بحرف ساكن خالص هتقول لي طب ما هو في سا- ساكن بيبقى في أول الكلمة هتلاقي قبليه همزة وصل على طول ليه؟ عشان لما أجي أبدأ بالساكن أبدأ بهمزة متحركة طب ولا يوقف على متحرك أي حرف متحرك بقف عليه بقف عليه بسكون مش أنا بقول الحمد لله رب العالمين هي العالمين الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم الدين وكل ده متحرك إياك نعبد وإياك نستعين نستعينه صح؟ الديني نستعينه كل دي لكن لما أجي أقف بإيه؟ بالتسكين الحمد لله رب العالمين فين حركة النون؟ هتلاقي عندك ليها رسم على المصحف في المصحف لكن ابوها باب بايه بتسكينها يبقى انا اي حرف سواء كان السكون ده اصلي او السكون ده عارض يعني اتحذفت الحركه للايه للوقوف اما اقف عليه بالقلقله اقلقله في مرتبه اقل شويه اقول احد الفلق قال تخرج وقس على ذلك في جميع ايه النظائر اه طيب المرتبه اللي بعد كده الساكن المتوسط للقراءه الدال مثلا لم يلد ولم يولد لم يلد دي دال ساكنه ساكنه اصليه طيب اما اجي اقلقلها خلاص ازاي في أق- ادنى المراتب يلد الباقي في ابراهيم ابراهيم كتير من الناس بقى بيبالغ بقى في المسائل ديت يقول لك ايه واذ قال ابراهيم ما ينفعش لم يلد ولم يولد ما ينفعش قل هو الله أحد ما ينفعش قوة الكلام ده كله قوة مبالغ فيها القرآن ما فيهوش العنف ده الحق بس ما اقولش الحق قاء ايه ما فيش قاء انت بتجيب همزه كده بسبب العنف في القلقله الحق قاء لا في همزه ما فيش همزه الحج جاء ايه مفيش جاء سبب ده ايه العنف في القراءه ليه يا عم تعامل بعنف مع القران القران ما فيهوش العنف ده كله تعامل بشكل اسهل من كده ما انا مش عارف والله انا يعني بحس إن الناس ما بتستمتعش بالقراءه هيستمتع ازاي بالقراءه هيتدبر ازاي القران وهو عمال يتخانق وهو بيقرا القاف مشدده اه والوقوف عليها بزمن اطول شويه ودي اعلى مراتب القلقله ليه العنف ليه الحق الحج وتب بق ايه عارفين بق مش موجود مش موجود في القران ما ينفعش اقول ايه الحق وحشه دي وده المتواتر وده صحيح ان شاء الله الحج بس وتب الجب بس ده المشدد اجي عند الحرف الساكن احد اخرج بس اجي عند الساكن الم- المتوسط لم يلد ابراهيم ابراهيم كتير من الناس بيقول ابراهيم ابراهيم ايه ابراهيم دي ابراهيم ابا ليه والمتحرك طبعا ايه وده قلنا القلقله فيه نسبتها ضعيفه جدا لا تكاد تكون ايه لا تذكر لكن ده رأي راجح آه عندنا يبقى عندنا مراتب القوقعة كام بقى تاني ركزوا معايا مشدد موقوف عليه ساكن أصلي أو عارض موقوف عليه آه ساكن أصلي متوسط القراءة بعد كده عندي المتحرك وده اللي فيه خلاف بين أهل العلم نخش بقى على الأخطاء عشان أسمعكم وأوريكم إحنا ممكن نعمل إيه في القرآن بسبب صفة من الصفات صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا جل في علاه ولقد خلقنا الإنسان بص على القاف القاف ساكنة والدال ساكنة لما أقول ولقد خلقنا الإنسان يا نهار أبيض ده أنا وقعت في مصيبة يبقى الإنسان هو اللي خلق رب العزة أعوذ بالله من ذلك ولقد خلقنا الإنسان خلقنا الإنسان خلق قا هي خلق خلقنا نحن والكلام لرب العزة جل في علاه أما أقول خلقنا خلقنا مين اللي خلق يبقى الإنسان هو اللي خلق ربنا نستغفر الله من هذا ونعوذ بالله من هذا الإثم أجي لكم مثال تاني يبقى أنا لو ميلت القلقلة للفتح مع الإمالة اللي موجودة أصلا يعني أنا تدخلت بإرادتي في الإمالة اللي موجودة نتيجة الاهتزاز هوصل لفتح طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون دي, دي, دي إيه؟ ده حرف مقلقل متوسط الكلمة وأغرقنا القاف ساكنة أنا كده قلقلتها أغرقنا طب لو قلت وأغرقنا يبقى مين اللي أغرق مين ده رب العزة أغرق آل فرعون يبقى آل فرعون أغرقوا الله يا نهار أبيض مش مقبول خالص وأقسم بالله بسمعها ومن مشايخ عايز يقلقل ويبالغ في القلقلة يقولوا أغرقنا أغرقنا الآية اللي بعديها على طول ولقد وعدنا موسى لو قلت ولقد وعدنا موسى يبقى اللي حدد الموعد واللي واعد سيدنا موسى مش رب العزة ولقد وعدنا وعدنا نحن ولقد وعدنا وعدنا هو يا نهار أبيض ده أنا كده ممكن أبقى شفتوا تغيير المعاني في القرآن فولي وجهك أيوة سامعكم بتقولوا شطر المسجد شطرة شطر يعني إيه فولي وجهك اتجاه المسجد لكن ينفع اقول فولي وجهك شطر المسجد شطر يعني ايه شطر التفاحة يعني قطع التفاح قطع المسجد هل ده مقبول ده دي بعض الامثلة ده الامثلة كتير جدا خدوا بالكم انا لو عندي انا بميل للفتح مع اللي موجودة يعني بحرك الحرف المقلقل للفتح بالفتح في القرآن هنلاقي عجب هنلاقي عجب تخيل بقى حضرتك وحضرتك المشكلة مش ان انا ضفت حركة للحرف المشكلة ان الحركة دي اثرت على الكلمة كمان ولا لا طبعا ممنوع منعا باتا ان انا اضيف حركة للحرف ده ممنوع خلاص ده ما ينفعش احنا قلنا القرآن منزع عن الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف ما ينفعش انا ازيد في الحرف في القرآن حركة ولا حرف ولا صوت لكن اوصل لان انا غير معنى كمان لا دي مصيبة يبقى احنا محتاجين ان احنا نتعامل مع القلقلة بدون عنف بلين ورفق والقرآن كله كده احنا يعني مذهبنا ومبدأنا هو ان احنا نقرأ القرآن بشكل سهل ويسير مش بعنف انا كل ما حد يقرأ معايا ويتعامل بعنف في القراءة اقول له تقدر تقرأ قد ايه بالقراءة دي لو انت عندك ورد قراءة يقول ربعين او حزب بكتير قوي طب امال هتجيب مراجعتك امتى لو انت خاتم طب هتستمتع امتى بالقرآن ده انت بتبقى مشغول بإجهاد الأحبال الصوتية والفك دوت بي... بيتعب والجزر يقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه الرياضة وسهولة القراءة لازم أقرأ القرآن بشكل سهل يعني ده كلام يسير عن القلقلة طبعا في كلام كتير قوي قوي داخل فيه علم الصوتيات لكن أنا يعني احنا اتفقنا ان احنا عندنا الأصل عندنا هو التبسيط والتطبيق العملي عرفنا ازاي نطبق صفة الصفير في النطق وعرفنا ازاي نطبق صفة القلقلة ومراتب القلقلة وناخد بالنا ونحذر من الأخطاء اللي احنا اتكلمنا فيها وفي هذا القدر كفاية لمن أراد الله له الهداية هذا ما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل فاصل قصير وأرجع لكم بإذن الله تعالى وبفضله عشان نصح الصورة اللي معانا معانا صورة الماعون فاصل قصير انتظروني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنعود بإذن الله
من بين القنوات قناة ذلت وصداها يتردد قد أحيت سنة قائدنا ولعفو الباري تتودد
حلقاتنا وبرنامجنا عظماء صغار طبعا الكلام ده موجه لحبايبنا الصغيرين كل حلال اكل ولادك حلال صدقني مش هتعاني في تربيته ومفيش حد كامل من النساء الا اربعه طب قولوا مين ومين خديجة ومريم ونعوذ بالله تعالى ما شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا واسال الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم وفي ابائهم وامهاتهم ويجمعنا واياكم كلكم معانا في الجنه باذن الله عز وجل في الجنه باذن الله عز وجل في الجنة بإذن الله.
الاعتناء بكتب السنن وفهمها وفهم ما اشتملت عليه أمر مهم سنن ابن ماجه هذه السنن التي اشتملت على بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعها الإمام الحافظ المعروف بابن ماجه لا بد من أن نرجع لفهم القرآن الكريم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الكتاب أعني سنن ابن ماجه قد اشتمل على أربعة آلاف وثلاثمائة وإحدى وأربعين حديثا من أحاديث النبي الكريم وإلا فهناك أوامر يجب أن نأتي بها ألا وهي الفرائض والأركان والواجبات التي جاءت في كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أردنا أن نعرف الاعتقاد الصحيح فهو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الشارحة لكتاب الله عز وجل أنا لا أقول نقتصر على السنن وإنما هذه السنن شرحت ووضحت وفصلت كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله
السلام عليكم ورحمة الله عدنا بفضل الله آه قبل بس ما نبدأ ال- الصورة اللي هنصحها بإذن الله تعالى مطلقة صلاة حضراتكم آه في شيء حصل كده كنت محتاج إن أنا أحكيه لحضراتكم آه في دار من الدور دور تعليم القرآن في مدينة نصر في أخت من الأخوات آه اللي في السنة الرابعة يعني هتختم السنة دي المفروض إنها كانت تختم السنة دي بإذن الله القرآن وكانت محبة جدا جدا جدا للقرآن وتواجدها في الدار وملتزمة جدا بالمواعيد والمذاكرة والحفظ والمراجعة الأخت دي الأسبوع اللي فات في يوم من أيام الدراسة آه كان عندها امتحان صلت بيهم الظهر بالأخوات وبعد كده بدأت الامتحان جاوبت على السؤال الأول وسند ظهرها كده على الكرسي المقعد اللي هي قاعدة عليه جالسة عليه وتوفاها الله غريبة ها؟ وكانها تمنت إنها تموت في دار القرآن الغريب بقى إن لما اتصلوا بأهلها وجابوا الإسعاف عشان ياخدوها ما كانش فيه مكان عربية الإسعاف تركن فيه فاضطروا إنهم يغسلوها في دار القرآن ومين اللي غسلها؟ أخوات محفظات خاتمات القرآن يعني الموقف ده أثر فيها كتير قوي أولا آه يمكن أنا يعني جالي إحساس كده غريب إن الموت قريب مننا جدا يعني الأخت رايحة آه تتعلم قرآن في دار يعني الطبيعي إنها آه، الطبيعي أو المعتاد إنها ترجع بيتها لكن سبحان الله ماتت وهي بتحل وكانت مجتهدة جدا وصلت بيهم الظهر وكأن الأخت دي تمنت إنها تموت وتغسل في دار القرآن اللي هي حبته واللي كانت تحفظه فدي رسالة بس بحب أبعتها لحضراتكم عشان كلنا نفوق ونعرف إن الموت قريب مننا جدا نحسب إن الأخت دي ماتت آه، بحسن خاتمة ولا نزكيها على الله مين فينا يضمن ده نخش بقى على الصورة احنا معانا صورة ايه الماعون نفتح المصاحف اللي معاه مصحف المدينة صفحة 206 هقرأ وبعد كده أتلقى اتصالات حضراتكم بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون حد يسألني طب آه، أنا ليه وصلت فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون احنا اتفقنا ان الوقف والابتداء في مذاهب كثيرة أنا المذهب اللي بدين بدين الله به هو أن الوقف على رأس الآية ليس بسنة إذا انقطع المعنى يبقى أنا محتاج إيه؟ محتاج إن أنا أصل أصل الإيه؟ المعاني أقول عشان لو وقفت هنا أقول إيه؟ فويل للمصلين وأقف ما ينفعش طب نطلق أول اتصال معانا أم بسملة من أكتوبر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا أم بسملة أهلا وسهلا آه ممكن الزوجة أقرأ؟
طبعا ودي أول مرة يعني ت- تعملي معانا مداخلة يعني أنا بحاول كتير بس ما بعرفش طيب خير ان شاء الله عشان بيفتكروا ان احنا لينا خط خاص يعني آه، اتفضلي اقراي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، طبعا آه، عشان آه، الزوجه فلازم نصح لها بشكل قوي يعني نفخم الراء شويه بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي فذا لا شدنا الذال كده فذلك على طول
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين لا مفيش وقف احنا لسه بنقول مفيش وقف هنا
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك بارك الله فيك طب ممكن احمد يقرا ممكن طبعا ان شاء الله مع حضرتك يقرا
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ احمد الحمد لله كويس.
احمد اشرف
اه اهلا بيك قول ان شاء الله ممكن اتفضل اقرا اقرا يا حبيبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين و- فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك يا احمد
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معانا آه، الاستاذه سمر السلام عليكم وعليكم السلام اهلا بيك استاذه سمر اهلا بحضرتك يا شيخ اهلا بيك هقرا ان شاء الله وسما تقرا ورايا اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق فتح الله الله عليك.
العظيم وسامة تقرا مع حضرتك ماشي ان شاء الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا وسام
الو ايوه اسمعك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين تعامل على طعام المسكين على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك يا وسام عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احنا آه، جالنا سؤال من ال SMS بيقول استثناء الطاء يعني لماذا استثنيت الطاء فانا مش مش فاهم معنى السؤال يعني آه، لماذا استثنيت الطاء من المرتبة العليا مش استثنيت هو ما فيش طاء عندي مشددة احنا قلنا ما فيش طاء مشددة في آخر الكلمة في القرآن فبالتالي ما عنديش اصلا آه، قل- آه، قلقله في مرتبه اعلى ليه لان انا عندي الغ- اعلى مرتبه القلقله المشدد الموقوف عليه فمفيش مشدد موقوف عليه لان انا ما ينفعش نقف على الطاء المشدده المتوسطه الكلمه لازم تكون في اخر الايه الكلمه وجالي سؤال تاني بيقول حروف لم افهمها في احكام التجويد الخاء والثاء والخاء والخاء وجاء وجت وجي و... ما- يعني انا بصراحه يعني ايه سب... وكاتب سبعهم بالقران طبعا آه، سؤال مش مفهوم في ال... لو لو آه، اخونا او اختنا اللي بعت رساله آه، يبعت رساله تانية بس واضحه عن كده لان احنا ما ايه انا بصراحه ما- مش عارف افكر رموزها يعني معانا ام سهام السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ اشرف عليكم السلام ورحمه الله كل سنة وبركاته وحضرتك طيب وحضرتك طيبه ان شاء ممكن الله اشارك مع حضرتك اتفضلي حضرتك ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين خدي بالك يا ام سهام ما أيوة.
قولش الذي عشان ما شدتش الذال الذي الذي ايوه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام مش المسكين طاعة برضه شدنا العين اقول طاعة ولا طاعة طاعة ايوه احسنتي ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون جميل قوي بس الذي- ما خلص خلص اللام بقى فويل للمصلي ما قلتش المصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون تمام.
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليكم وسام معانا الحاجة عطيات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حاجة عطيات ازيك يا شيخ أشرف الله يكرمك في نعم والله كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك وال- طيبة إن شاء الله.
اللي شغالين على القناة كلها الله يكرمكم مشاهدينا الكرام بخير إن شاء الله الله يخليك يا شيخ أشرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مين عليه نعم مين عليه مين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتاز بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام لا يحض على ولا يحض لا مش يحطه يحض ولا يحض على طعام المسكين بس جبنا أول زيادة كده ولا يحض على ولا يحض على طعام المسكين ممتاز فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم اه آه، في ساهون النون اخفاء حاضر آه.
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ير- يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك حاجة عطيات في في تقدم آه، طيب جدا يعني في القراءة معانا الأستاذة نهاد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك ازيك أستاذة نهاد يا شيخ أشرف؟
في نعم والله الحمد لله آه إن شاء الله هقرأ ومحمد أخويا بعدي إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك يا أستاذة نهاد محمد مع حضرتك إن شاء الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك أستاذ محمد الله يخليك يا استاذ ممكن اقرا أقرأ؟
اتفضل
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان لا من الشيطان
ماشي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام أستاذ المسكين محمد نعم يا شيخ أنت مش تعبان وأنت بتقرأ بالشكل ده اه س- تعبان صح؟
اه ما ده اللي بنتكلم عليه بقى نقرا كده بشكل اسهل اسمعني كده هقولها ازاي من غير ما اعمل العنف اللي حضرتك بتعمله دوت ولا الجهد اللي بتبذله ده كله ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين بص ما عملتش مجهود خالص لكن حضرتك بتعمل مجهود وانا حاسس بيك ماشي فخف القراءه شويه مم.
إن شاء الله ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك الاداء طيب جدا بس محتاجين بس نخف العنف شويه في القراءه إن شاء الله معانا ام منى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك يا ام منى جزاكم الله خير خير جزاكم ان شاء الله أقرأ؟
اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون فتح الماعون الله عليكم أم منى معانا ام اشرف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا ام اشرف كل عام وانت بخير يا وأنتم حاج- بخير يا إن شيخ شاء الله.
أشرف. آه، أقرأ إن شاء الله اتفضلي حضرتك ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفخم بقى شويه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين طب ناخد بالنا من حاجتين اتفضل.
الهمزه مرققه اقول ارى ما اقولش ارى آه والذي يكذب الذي دي ماديه صح اه يبقى انا ما ما ما- ما اعملهاش عمليه ادغام في الايه الثانيه ما اقولش الذي يكذب الذي يكذب لا الذي يكذب حاضر أقول من الأول اه ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه، أرأيت الذي يكذب بالدين أحسنتي.
ف... آه، بسم الله الرحمن فذلك كذلك ال...
فاء- فاء.
كذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليكي ام اشرف معانا الاستاذ مصطفى من الجيزه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف اهلا بيك يا استاذ مصطفى إني أحبك في الله حبك الله يزحف تاني فيه ممكن بعد ما أقرأ آه، أختي تقرأ ورايا ان شاء الله طيب أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك يا استاذ مصطفى قراءه ممتازه معانا الاستاذه جيهان السلام عليكم استاذ جيهان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن ممكن أقرأ اه اتفضلي حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ن- ن- نجود البسمله نعم نجود البسمله اقولها زي ما بقرا القران بسم الله الرحمن الرحيم تمام
أرأيت الذي اه يكذب اه أرأيت أرأيت؟
الذي يكذب بالدين بص بص يا استاذ جيهان نعم انا بعمل ايه بقول اه ارى باخد هيئه ابتسامه بسيطه وبعد كده هيئه تجويزه ارايت ماشي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك بارك الله فيكي استاذ جيهان معانا الاستاذه منى من اكتوبر السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن أشترك؟
اتفضلي حضرتك استاذه منى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي ما يدعو شدتش الذال اقول فذا لا فذا فذلك
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك استاذه منى بارك الله فيكي معانا اتصال تاني معانا ام ايمن السلام عليكم من الجيزه الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ اهلا أشرف؟
بيك يا ام ايمن ازيك يا شيخ اشرف في الف نعم سلام والله على حضرتك جزاكم الله خيرا والحمد لله على سلامة ام احمد آه ربنا يبارك فيكي الحمد لله رب العالمين ممكن اقرا اتفضلي يا رب يخليك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم منى ولا مينا ها منى ولا مينا منى ايوه نعم اعوذ بالله من من الشيطان الرجيم تمام بسم الله الرحمن الرحيم الرحماني الرحمن الرحيم تمام أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض مش ولا ولا ولا ايوه ولا يحض ايوه على طعام المسكين تمام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون يرى عندنا علامة مد اللي هي الموجة دي يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليكم يا وأيمن رب يخليك بارك الله وانا فيك اتصلت بحضرتك أس- اطمن عليك والله لما ربنا عرفت يبارك إن فيكي.
حضرتك تعبان شويه ربنا يجازيك ألف خير يا أبو سلام أيمن.
عليك ودعوتك لاولاده والله احمد كان عنده آه، مسابقه في القران الكريم في ربع فادعي له يا رب هو دخلها الحمد لله بس لسه النتيجه ربنا يوفقه إن شاء أرجو الله دعوتك ويجعله يا من شيخ أهل أشرف، القرآن الله يكرمك ويجعله من أهل القرآن آمين يا رب العالمين معانا آه، الأستاذة منى من البحيرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا بيك والله أستاذ يا شيخ اشرف بقالي كتير مش عارفه اكلم حضرتك تحت حتى أمر في حضرتك الامتحان والله ما كنت عارفه خالص في الامتحان اه والله ما عرفت خالص كان في اتصالات كتير وما عرفتش طيب ما احنا عندنا امتحان بقى اللي هو إن شاء الله سورة البقرة بإذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله يا ربنا يوفقني بقى وندخل فيه يا رب إن شاء الله بإذن الله آه رايت ان شاء الله إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهون بس ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الذين هم مش واو مفيش واو الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الماعون بت- بتزودي شوية بس في الزمن المادي الطبيعي خلاص الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليكم أستاذة منى شكرا آه، معانا أمة الله من تونس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك أهلا أنا بس عايزة تصلح لي كل حرف آه، ما فيش مشكلة بس حضرتك تصبري يعني نعم تصبري إن شاء الله إن شاء الله طيب اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب أعوذ أنا عندي همزة عين على طول ما بقولش أعوذ لأن كده جبت ألف في النص
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
تمام
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم زودنا الزمن المد بسم الله الرحمن الرحيم نعم، جزاك الله خير هكذا.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين خدي بالك آه، أمة الله يحضوا دي طاء دي طاء أقول يحضوا يحض على طعام المسكين
أيوه اتفضل
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليكي آه، معانا الأستاذة مروة من أكتوبر السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا مروة الحمد لله كويسة ولا كويسة كويس طب الحمد لله هتقرأي المعون
ماشي اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين ايه يا مروة انت داخلة خناقة ولا ايه لا طب بالراحة خالص أرأيت الذي بالراحة خالص هم. قولي أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين تمام فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين فويل هم للمصلين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك يا مروة ممتازة بس نخف بس القراءة شوية يعني مش عايزين نعلم أطفالنا حتى العنف في القراءة ما نبقاش احنا وهم يعني آه لكن هي بسم الله ما شاء الله آه، مروة ممتازة معانا أم زياد من الجزائر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بحضرتك أم زياد آه يخليك. ممكن أقرأ اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك ام زياد وبارك الله فيكي معانا الاستاذه سلمى من البحيره السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا استاذه سلمى الحمد لله عامله ايه الحمد لله طيب هتقراي معانا الماعون مم.
اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم عن صلاتهم آه، الذين تاني الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ممتاز يا سلمى بسم الله ما شاء الله القراءة ممتازة ربنا يحفظك كل أطفالك قرأوا علينا النهاردة ممتازين بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظهم ويجعلهم من أهل القرآن ومن حافظة القرآن معنا الأستاذ أحمد السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ أحمد الحمد لله
شيخ أحمد الو أنت رحت فين انا موجود طب خليك معايا طيب ماشي حاضر ها
ماشي حاضر ما اسمعش التلفزيون يا أحمد اسمعني من بسم الله التليفون الرحمن الرحيم
يا أحمد ايوه اسمعني من التليفون ما اسمعنيش من التلفزيون ماشي حاضر اتفضل يا حبيبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون الذين مش والذين الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله لك يا احمد بس بتزود المدود شويه لكن بسم الله ما شاء الله قراءه ممتازه آه قبل بس ما, ما نستقبل الاتصال اللي جاي آه جالنا سؤال على ال SMS بيقول ما الفرق بين الترتيل والتجويد آه يا هو آه، سؤال يعني ما- ما- اللي فهمته من السؤال آه ايه ايه الفرق بين المصحف المجود والمصحف المرتل آه، الترتيل هو القراءة آه، الطبيعية اللي هي القراءة بضوابط آه، يعني قراءة التعبد وقراءة الصلاة هي دي القراءة اللي مقصود بها الترتيل اللي هي القراءة العادية جدا طب القراءة المجودة اللي هي فيها مط شوية وزيادة شوية اللي هي بيسموها قراءة التحقيق يعني آه، فيها شيء من التحقيق شوية والمبالغة شوية آه، واستعراض بقى الأصوات وجمال الأصوات وكده آه، طيب معانا آثار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا آثار الحمد لله آه، وحشاني كتير يا آثار حضرتك كمان كل كل سنة عام طيبة وحضرتك والأسرة بخير.
الكريمة و- وكل مشاهدينا الكرام بخير
كل عام وحضرتك بخير وأنت بخير يا أثر
ممكن أقرأ ممكن تدفع كام؟
آه، صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا بسم محمد الله الرحمن الرحيم آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ليه؟ خلاص اللام بقى ال- فويل للمصلين الذين هم فويل للمصلين مصل ليه؟ مش اللام عندك مرققة يا فويل أثر؟
فويل فويل
اتلخبطتي ليه؟ آثار فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك يا آثار ممكن أسمع تقرأ أسماء نسمع أسماء
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ اشرف ازيك يا أسماء الحمد لله كل عام وحضرتك بخير وقومنا على كثر الرحمه والشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان جزاكم الله خير وأنتم بخير خير جزاكي ممكن اقرا اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على لا جبنا اهو كده عارفه ليه عشان انت بتبالغي في القراءه قوي ماشي خفي بقى القراءه كده وخلي القراءه اسهل من كده ولا يحض على طعام المسكين مش ولا يحض على دي مبالغه ماشي يا اسماء ماشي يا شيخ.
اتفضل ولا يحض على ده مفيش واو ولا يحض على بص ولا- المصحف كده وبص على الشاشه الضاد مفيش بعديها واو مم. ولا يحض على طعام المسكين احسنتي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الم- ويمنعون على طول ويمنعون مش ويمنع مفيش الف ويمنعون ويمنعون الماعون فتح الله عليك وبارك الله فيكي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ناخد اخر اتصال استاذ سعيد السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام سعيد معايا أنا معكم ها
أيوة طب وطي التلفزيون على الاخر بقى واسمعني من التليفون يا استاذ سعيد
ممكن أعرف اتفضل
أعوذ بالله اعوذي ليه اعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أريت الذي يكذب بالدين أريت ليه أرأيت أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على ولا ولا يحض على مش يحض طعام مفيش واو اسمع سعيد ولا كده يحض على اسمعني طيب اسمعني ولا يحض على طعام المسكين ما كملش عليا قولها تاني فويل- قولها تاني يا فويل- سعيد سعيد ولا يحض على لا.
طعام المسكين
طب اسمعني بس سامعني يا سعيد أيوة ولا يحض على مش يحض على طعام المسكين ماشي كمل يا سعيد فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين الذين مفيش واو
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتح الله عليك يا سعيد جزاكم الله خيرا على يعني لكل المتصلين الكرام وكل المشاهدين الكرام انا بس هعلق بشكل سريع بقى على الايات افتحوا المصحف كده بقى وبصوا معايا ارايت الهمزه مرققه ما اقولش ارايت اه اللي بيقول اه ده بيبقى تعبان هي اه ارايت أرأ- ارايت الذي يكذب عندي ذال مشدده ما اقولش ارايت الذي يكذب بالدين كذب الدين فين الذال المشدده وقعنا ذال م- ذال منهم يبقى اسقطها من القران حرف يكذب بالدين ما اقولش بالدين بالدين برضه شدد عشان ايه ما يقعش منه حرف فذلك الذي يدع اليتيم انا عندي العين هنا مشدده يبقى ايه اظهر التشديد بتاعها اقول يدع ما اقولش يدع اليتيم يدع آه، يدع اليتيم لا يدع من غير ما بقى طبعا فخمش ما اقولش يضع يضع لا ما منش حتى سبب للتفخيم يعني آه، الي- آه، اليتيم في ناس كتير شددت التاء والتاء عندي مش مسدده اليتيم على طول ما اقولش فذلك الذي يدع اليتيم لا كده أنا- ده خطا اقول فذلك الذي يدع اليتيم بشكل سهل وده هيساعدني في ان انا ايه لأن الشدة ما بينتجش عنها إلا مشاكل كتير قوي منها تجديد الحرف المخفف ومنها إضافة حرف للقرآن ومنها آه يعني أشياء كتيرة قوي قوي قوي آه تجديد الحرف وإضافة حرف للقرآن وتغيير في صوت الحرف كل الكلام ده كله مرفوض طبعا في القرآن ولا يحض كي سمعنا كتير قوي من الناس بيقول ولا يحط يحط يعني يضع يحض يعني آه بيحض الناس بيرشد الناس اه يبقى المعنى اتغير بسبب ايه ابدال حرف يبقى اقول ايه يحض ضو ضو مش طو ولا يحض ولا يحض على طعام العين هنا مرققه ما اقولش طعام هي طعاه ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم قلنا وصلناها ليه لان لو وقفت هنا هقول ايه فويل للمصلين يبقى انا خليت كل المصلين والعياذ بالله لهم الويل ف مين هم بقى اللي ليهم الويل الكلام اللي جاي هيبين الذين هم عن صلاتهم ساهون اللي ما بيروحوش يصلوا اللي بيقعد يأخر وقت الصلاة لحد آخر الوقت اللي بيكسل ويجمع الصلاتين على بعض ده ليه ايه ويل وقيل في تفسيرها وانا مش بتكلم في تفسير بس انا يعني ابين يعني خطوره المساله آه الويل ده وادي في جهنم والعياذ بالله عافانا الله واياكم من جهنم فويل للمصلين الذين هم عن صلاه مش صلاه لو قلت صلاه تهم يبقى انا قرات اللام للامام ورش بيغلظ اللام بعد الصاد المفتوحة واللام تكون مفتوحة أو الصاد الإيه الساكنة واللام شرط تكون تكون لام مفتوحة يبقى أقول إيه الذين هم عن دي غنة إخفاء وأول ما ألاقي النون عندي معراة ما عليهاش حاجة زي ما أنتم شايفينها في المصحف كده يعني النون ما عليهاش حاجة خالص لا عليها سكون ولا عليها حركة دي أعرف إن في عندي حكم لو ما جاش بعديها لام أو راء يبقى في عندي غنة على طول يبقى أقول الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراء مد متصل واجب المد أربع حركات أقول الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وليه أن أصل ويمنعون الماعون بما قبلها أو أفصلها عما قبلها طب ليه لأن في هنا عطف الذين هم يراءون وبيعملوا إيه تاني ويمنعون الماعون آه طبعا انا سعدت بيكم جدا في هذه الحلقه ودي اخر حلقه قبل العيد ف يعني كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات والعام القادم باذن الله تعالى نكون جميعا كل مشاهدينا الكرام وان شاء الله معاكم العبد الفقير يبقى معاكم يعني على عرفات باذن الله تعالى يعني نظبط نيتنا على كده ربنا قدر لنا يبقى خير ربنا ما قدرناش يبقى خير برضه يبقى احنا نؤجر بالنية فنظبط نيتنا دلوقتي من دلوقتي ان احنا ان شاء الله بإذنك يا ربي العام القادم على عرفات أشكركم على حسن المتابعة وأشكر إخواننا اللي اتصلوا علينا من مصر ومن خارج مصر كما أشكر جميع القائمين على قناة الرحمة ويعني حتى لا أنسى أحد فأشكرهم جميعا على ما يبذلون من جهد في خدمة الإسلام وخدمة المسلمين ألقاكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم لأن احنا السبت القادم هيبقى خلاص خلصنا العيد كل عام وأنتم بخير ألقاكم السبت القادم بإذن الله تعالى على خير ومع صفة جديدة ألقاكم على خير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته